السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم ما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا العبد المؤمن السائر إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون له مشروع إيماني زي ما انت في الدنيا بتبقى عندك مشاريع دنيوية لابد انك تفكر فيها جيدا مشروع الزواج مشروع الدخل الثابت اللي هيدخل لك لابد ان يكون لك مشاريع وبتعمل لها دراسة جدوى كذلك ومن باب أولى طريق الله تبارك وتعالى يحتاج انك يكون لك مشروع ايماني مشروع ياخد بتفكيرك كله تبتدي تخطط له وتقعد تسرح فيه وتحلم بيه وهتوصل له ازاي وتضع له التدابير الممكنة وتشوف ايه امكانياتك عشان تقدر توصل للكلام ده وتقدر تزود ايه وتقدر تجيب من فلان ايه وتقدر تعمل كذا ازاي كل ده لكي تصل إلى هدفك وهي كده سكة ربنا سبحانه وتعالى فمثلا احنا محتاجين نخطط للجنة لا للجنة فحسب بل لرفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة في الفردوس الأعلى هي دي قصة ربيعة ابن كعب اللي كان عنده مشروع إيماني مشروع الإيماني أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله السؤال ده ها يا ربيعة سلني لو سألك النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا أحمد يا مصطفى يا علي سلني اطلب تاخد أول حاجة هتخطر على بالك إيه اول شيء هيجي على بالك قبل ما تقول دلوقتي وقبل ما تجاوبني دلوقتي واحنا قاعدين في درس علم اول حاجة هيخطر على بالك اللي انت مشغول بيه اللي انت سرحان فيه اللي انت بتقعد وقت طويل جدا بتفكر فيه فأول حاجة تخطر على بالك شاب وتعبان من الشهوات والفتن يا ربيع سلني وربيع ده غلبان ومسكين وبيحمل للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الطهور اللي بيتوضأ به وربما يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم نعله وبيخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقير فيا ربيع سلني شوية فلوس عشان بس نعرف نعبد ربنا مش حاجة تانية احنا صحابة فشوية فلوس بس اول حاجة تخطر على باله يا رسول الله انا راجل عزب وانت شايف الفتن وبرضه كان في ناس في الجاهلية وبتاع والنظام ده فاحنا برضه يعني لحم ودم يعني فشوف لنا حد كده وجوزني يا ربيع سألني ها انت شايف الاحوال ده انا من اهل الصفة مش لاقيين حتة نقعد فيها فشوف لنا كده اي حتة كده يعني ايه 68 متر نعدي بيها يعني مش مشكلة يعني قطن وصالة زي الفل يا ربيع سألني ها ايه اللي يخطر على باله ربيعة لما تجمع روايات الحادثة دي المشهورة دي في بعض الروايات انه تمهل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اصبر عليا هو دلوقتي اصلها يعني منجم الذهب اتفتح يا ربيعة سلني النبي هيسأل دلوقتي صلى الله عليه وسلم هيرفع ايده والدعوة مستجابة وهي الفرصة عارف شبيك لبيك ها هي كده هي الفرصة اه انت بقى وايه وبختك هتقول ايه فتمهل وبدأ يفكر انا محتاج ايه ايه اكتر حاجة انا عايزها ايه الشيء الكبير اللي انا فعلا لو فزت بيه يبقى مفيش بعد كده ربيعة ما كانش عنده دنو همة ما قالوش سل الله للجنة بس قال له أسألك أسألك مرافقتك في الجنة يا نهار أبيض النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه قال له من علمك هذا في بعض الروايات كده قال له يا ربيع من علمك هذا جبتها منين دي دي عالية قوي دي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم خطر على باله ان ربيعة هيقول له ايه حاجة من الحاجات يا ربيعة سألني هو قاعد بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اسألني لو محتاج فلوس اديك لو عايز بيت اشوف لك لو محتاج اي حاجة قول لي فلا بيقول فين بقى أسألك مرافقتك في الجنة حتى مش الجنة بس ده انت عايز أعلى الجنة ده انت عايز الفردوس الأعلى أسألك مرافقتك في الجنة يا ربيعة أو غير هذا رواية تانية قالوا حاجة تانية وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بي... بيعلمنا هنا درس تجريد الإخلاص وهو المخلص يبقى عنده هدف واحد ومركز عليه ومحدده وواضح جدا قدامه ومخطط له المخلص تجيبه في اي وقت انت رايح فين الجنة هو مركز رايح فين هو عايز ايه فقال له او غير هذا عشان نشوف بقى هو برضه يعني عايز كذا وكذا وكذا والجنة زي ما احنا بنتكلم قال ليس غير هذا مش عايز غير دي خالص هتصبر على العزوبية اه هتصبر على الفقر اه هتصبر على ضيق الدنيا اه او غير هذا قال ليس غير هذا فأوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وظهر على النبي صلى الله عليه وسلم أثر الشدة التي كان يلقاها حينما ينزل عليه الوحي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وتصبب وجه النبي جبين النبي صلى الله عليه وسلم عرقا ثم سري عنه وهو يبتسم بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لربيعة إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود ده المشروع الإيماني المشروع الإيماني إيه؟ الفردوس الأعلى رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمر عليك حديث زي حديث من صلى لله أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام كتب الله له براءة كتبت له براءة براءة من النفاق وبراءة من النار واحد عنده مشروع إيماني خلاص موظف حياتي كلها للهدف ده 200 خطوة ب 200 صلاة 40 يوم في خمس صلوات تكبيرة الإحرام لأننا وحضرتك وحضرتك على ذمة قضية النار والنفاق واللي يقول أنا مش منافق يخشى عليه النفاق قال أبو قلابة أدركت سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتهم نفسه على النفاق قال حنظلة نافق حنظلة قال أبو بكر وأنا قال عمر لحذيفة بن اليمان أو سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين فعمر يخشى النفاق وأبو بكر يخشى النفاق وحنظلة يخشى النفاق وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق وإحنا اللي ما شاء الله براء مخلصين صادقين يبقى أنا وحضرتك وحضرتك على ذمة النفاق والنفاق ده درك أسفل من النار والنفاق ده مصيبة سودة لأنه شكله حلو وحاسب أنه شكله كويس بشكله ده ان هو هيبلغ الجنة قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فده الخطر الخطر انه شكل كويس لكن باطن اسود واحنا في فتن القلوب احنا فين في فتن القلوب تعرض الفتن على على القلوب فتن ايه شهوات البنت الاموره فلوس ها جاي لك اهو يا عم شنطه فلوس رشوه ايه رايك عدي وتوب خدها وتوب مش مشكلة ساعة الحظ ما بتتعوضش هي دي الفتن ها فتن شهوات فلوس زوجة ممكن تكون فتنة عليك امرأة في الشارع فتنة عليك ممكن الكرسي ده وحب الرئاسة والبلاوي السوداء اللي احنا ابتلينا بيها بعد زمان الثورة والتكالب على المناصب والتكالب على الدنيا ها فتن تعرض فين على القلوب فأيما قلب أشربها خلاص أشرب حب الدنيا ربنا قال على بني إسرائيل إيه وأشربوا في قلوبهم العجل ما خدتش بالك من وأشربوا دي شربوا وأشربوا في قلوبهم حب العجل حب عبادة العجل ده عجل لكن حبوه حبوا عبادته واحنا عندنا عجول كتير قوي اشربت القلوب اياها وعجول زي بالظبط السامري لما فتنهم به عجول ساحرة هو لعبة الإعلام دلوقتي هم بيقولوا كده مش أنا اللي بقول كده الناس المنظرين لصناعة السينما في العالم بيسموها كده سحر سحر يقول لك انه بالدراسات النفسية ان واحد بيخش يقعد في سينما الدنيا ليه لازم يطفوا النور اه الجو ده والتركيز ده وتطلع الولد صغير وقاعد يتفرج على مش عارف ايه شان وايه بتان وايه الكذا ويطلع طالع عامل كذا كذا كان ليه قاعد بيحط جوه قلبه اشربوا في قلوبهم حب ده وحب شوية شوية حب المناظر دي وشوية بشوية الف الع- المعاصي دي والاشياء اللي يستحى من ذكرها دي اشربوا في قلوبهم هي دي الفتن تتعرض فين على القلب فتن شهوات وفتن شبهات اشمعنى انا ليه يعني هي لازم كده الدنيا صعبة تقعد تقول لي شرع الله شرع الله شرع يا راجل حرام عليك ده تشدد ايه اللي قاعد تقول لي لا لابد ان المرأة تبقى مش عارف لابسة كذا وكذا يا عم مش كده الامور مش كده خالص سيبوا الناس تعيش خل- اخنقوهم بقى اخنقوهم هي ناقصاكوا واخد بالك انت شبهات الاتنين على بعض يوقعوا فمصيبة اسمها باطن اسود وظاهر مغري مفتن يوقعك في مصيبة النفاق طيب واحنا كمان متهمين على ذمة النار وعندنا حديث يرعب يقول النبي فيه صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها يبقى أنت متهم على ذمة النار اوعى تفهم ان انت عشان انت راجل الحمد لله احسن من غيرك دي لعبة ابليس بتاعت انا احسن من غيري دي انا خير منه انا كده كويس انا مبسوط كده انا مرتاح كده انا زي الفل كده اه لعبة ابليس دي والله يحسسك ان انت انت بتصلي مش احسن من اللي ما بيصليش انت بتدخل المسجد مش احسن من اللي ما بيخشش المسجد الا كل جمعة انت الحمد لله ما بتشربش سجاير مش احسن من اللي قاعد انت الحمد لله بتتقي ربنا في فلوسك مش احسن من اللي بيمد ايديه لعبة ابليس دي عشان يغررك في نفسك وغركم بالله الغرور الغرور ده لابليس الشيطان شغلته يغررك فيفتنك وانت مش داري فتبقى انت شايف نفسك احسن من غيرك والمؤمن عبد لله متضاعف لله يعني ذليل لله يرى دائما أبدا أن ذنوبه كما قال ابن مسعود في أصل جبل على عاتقه الذنب عنده ايه جبل أما المنافق فيرى ذنبه كأنه ذبابة وقعت على أنفه فقال لها هكذا ايه يا عم انت مكبرها قوي كده ليه ما كل الناس كده هي جت عليا انا بعدين ما بعملش حاجه وحشه قوي يعني فمش هتتغير هتتغير ليه دول اللي ربنا قال فيهم ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ايه المصيبة يعني راضيين بالدنيا ومطمئنين بيها ومش مركزين في سكة ربنا دلوقتي ومعلش نعسانين شوية أولئك سيمهلهم الله سيعطيهم الله الفرص سيعرض عليهم التوبة أولئك مأواهم النار هي مش لعبة هي مش لعبة الغفلة مش لعبة والرضا بالدنيا والاطمئنان بالدنيا وانا كده كويس مش لعبة فعشان كده انت لازم تقعد تفكر بطريقة جديدة ما تاخدكش ايه وتسرقك السكينة كده والدنيا تمشي زي ما بتمشي وخضتم مع الخائضين وكنا نخوض مع مع الخائضين ده أهل سقر التي لا تبقي ولا تذر اللواحة للبشر عملتوا ايه اسود في حياتكم تروحوا سقر ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين مصيبة دي فانت متهم على ذمة النار اوعى الشيطان يغررك بطريقة كلنا هنخش الجنة طبعا فضل الله يعني من قال لا اله الا الله دخل الجنة جميل طب وهل انت لا تخاف كما خاف السلف اخاف ان اسلب الايمان عند الخواتيم القصة المشهورة اللي بيذكرها القرطبي عن الإمام أحمد في كتاب التذكرة لما جاءه بعض تلاميذه وكان في السكرات فقالوا للإمام تصور كده هات لي أكبر شيخ أنت بتعتقد أنه هو ده شيخ الدنيا الشيخ فلان جبنا يا عم اكبر عمة في البلد اكبر شيخ في البلد وحضرتك وقفت على لحظة سكراته فمستني بقى حسن الخواتيم فهتقول للشيخ قل لا اله الا الله يقعد بقى يقولها لك يأذن بيها الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله حاجه بقى كده من تحت ويبتسم بقى كده حاجه بقى شيخ الاسلام يا راجل فتروح للامام احمد امام الدنيا امام اهل السنه تقف في اللحظه دي تقول له يا امام قل لا اله الا الله فيقول لك ايه لا لا بعض نعم مش دلوقتي مش دلوقتي حضرتك بنقول لك انت مش سامعنا بنقول لحضرتك قل لا اله الا الله بتقول لا لا ايه الامام احمد ثم يغمى عليه ويفيق ويقول اتاني الشيطان فقال يا احمد كن يهوديا ابليس جاي للامام احمد بيقول له كن يهوديه امال انا وانت هيقول لنا ايه بقى في السكرات اصل انت مش واخد بالك يعني ايه سكرات سكرات يعني حضرتك واخد حقن البنج وبتخطرف واخد حقن البنج ماشي عارف واحد واخد حقن البنج وبقى كده بقى ايه يخطرف و... وحكى بقى البلاوي كلها وفلانه اللي كنت ماشي معاها وقولوا لها مش عارفه ايه وخلوها تسامحني واللي بتاع ال- إيه، يا نهار ابيض جاب الماضي كله وحكى كل البلاوي السوداء طلع اللي جواه اللي كان مشغول بيه اه بتخطرف بتخطرف بايه القلب بيطلع اللي جواه يا ترى وانت في السكرات وجالك ابليس وانت سكران كده هيلاقي جوه ايمان راسخ لو قال لك كن يهودية كن نصرانية تقول لا لا اله الا الله هتعرف تعمل ده الا تخاف ان تسلب الايمان انت مش خايف امال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ليه انا وانت اكثر دعائنا يا مقلب القلوب يا رب اكثر دعاء اكثر حاجه بتمد ايديك فيها تقول يا رب ثبتني يا رب ثبتني يا رب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لو انت مش فاهم يعني ايه دنيا ومش فاهم يعني ايه فتن الدنيا ومش فاهم يعني ايه شيطان ومش فاهم يعني ايه نفس اماره بالسوء ومش فاهم يعني ايه شهوات ومش فاهم يعني ايه اولياء الشيطان يبقى مش هتعرف تفهم المعنى ده انك محتاج ثبات وأشد ما تحتاج إليه عند الخواتيم فاحنا على ذمة النار قضية اسمها انت متهم بانك من اهل النار اثبت عكسها اثبت عكسها مشروع ايماني اربعين يوم هوقف الدنيا واللي فيها لا زوجة ولا اولاد ولا مشغوليات ده انت يا راجل لو عايز تصيف لك شوية ومخنوق والأمور ماشية معاك هتروح تقعد لك بالشهرين في الساحل وتعمل أحلى مزاج وتقعد بقى كده إيه في السلطنة يعني عشان إيه؟ عشان أرتاح نفسيا طب مش عايز ترتاح أخرويا الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة مش عايز ده؟ أكيد تبقى عايزه ولازم تخطط له مشروع إيماني اسمه البراءة من النار البراءة من النفاق لو انت ستدين وتعتقد وتوقن بلزوم المشروع الإيماني هتخطط معايا من دلوقتي لرمضان ناقص قد ايه 64 يوم 64 يوم ويأتي عليك رمضان احنا عاملين اوكازيونات وعملنا discount السلف كانوا بيقعدوا ست شهور يقولوا يا رب بلغنا رمضان احنا يعني ها خليناها التلت خليناهم شهرين رجب وشعبان ابو بكر الوراق قال انت تبذر البذرة في رجب وتسقيها في شعبان وتحصد ثمرتها في رمضان ده قانون السلف حضرتك بقى هتعمل زي كل سنة وتيجي قبل رمضان باسبوع تبتدي اه رمضان وبتاع وهنعمل ايه واسمع كام درس واسوي ويلا بقى رمضان الصبح صيام وبالليل قيام وهنفطر كام واحد زي بتاع السنة اللي فاتت واللي قبله واللي قبله هو انت ما ملتش ما هو كل رمضان كده بيقضي ال 30 يوم وتعيط في العشرة الأواخر وفي ليلة القدر ويا رب تبت بقى خلاص ويا رب خلاص وتمام 100% وعلى ليلة العيد يا ليلة العيد أنستيني على ليلة العيد تكون أنستيني على طول انت ما مليتش من الشغل ده ما انت مش حاسس ان احنا انا بتكلم عليا اهو ان احنا عايشين حاجه اسمها الشيزوفرينيا ايه الشيزوفرينيا دي الانفصام في الشخصيه بوشين في رمضان الله اكبر رمضانيون اه لا ده بتاع شهر يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر فتحت ابواب الجنه غلقت ابواب النار صفدت الشياطين فيه ليله من حرمها فقد حرم هي خير من الف شهر رمضان حلو كده وخلص رمضان وبيخلص يا ريت السنة كلها رمضان بس هنعمل ايه السنة مش كلها رمضان فخلاص بقى احنا دلوقتي في العيد امحي اللي انت عملته في رمضان جيب من تاني ما خلاص في رمضان آه، غفرت الذنوب ابتدي من تاني بقى ابتدي اعمل ذنوب من تاني احنا م- الاسطوانة المشروخة دي ما تعبتش منها مش عايز بقى بجد بجد انك تحس باثر ثمرات رمضان في حياتك لما اقول لك في كل ليله عتقاء ده حال واحد اعتق من النار يعني من رمضان اللي فات لغايه دلوقتي انت حاسس كده ان انت كده حالك ده يقول ان انت اعتقت من النار ولا ايه رايك طب هنقعد نضحك على نفسنا طول العمر كده ما احنا عايزين صدق يا مسلمين يا مسلمات عايزين نصدق الله عز وجل فهي دي بقى الروشتة تعالى بقى نخطط نخطط خطة إيمانية مشروع إيماني اسمه رمضان شهر العتق من النيران تخططوا معايا ناخد الخطوات مع بعض خطوة خطوة أول خطوة اصدق الله يصدق صدق هي كلمة واحدة ما تمثلش ممكن هي كلمة الصدق في حاجة واحدة بطل تمثل على نفسك بطل تمثل على الناس بطل تعيش الدور بطل تمثيل اصدق الله يصدق ازاي دي قلنا اخطر مشكلة تهدد دينك الكذب على النفس قال الله جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين يا كذابين وقفت قدام رب العالمين بعد ما خلاص القيامة قامت ما خلصنا بقى الشغل اللي انتوا بتعملوه في الدنيا ده خلص الشغل اللي, اللي انت بوشين ده انتهى من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة خلاص انت واقف قدام ربنا اعترف بقى قول له بقى ابوه لك بنعمتك عليا وابوه بذنبي مش زي ما كنت بتقولها في الدنيا بكده كنت بتقول له ابوء لك بنعمتك علي والله الخير كله منك يا رب وابوء بذنبي طب لو بتبوء بذنبك ومعترف بذنبك ترجع له تاني ضعفت طب ما خلاص مش مشكلة لو ضعفت فعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ولا أنت بتقول الكلام ده آه أنت ماشي كده مراتك تحتاج منك كلمتين تقولهم لها عيالك عايزين منك قرشين تدهم لهم آه الشغل محتاج آه برضو كده يعني إن أنت تبقى فاهم آه أصول التجارة والرزق شطارة محتاج إن أنت تعمل كذا كذا فدي بتعملها لك حتى ربنا بتتعامل معاه كده عايز مني ايه ماذا تريد مني خمس صلوات صلتهم لك كأننا بنقول كده بلسان الحال ماذا تريد مني اصلي خمس صلوات بصليهم اعمل ايه تاني اصوم رمضان هصومه اطلع فلوس طيب خلاص بقى اعيش سيبني اعيش بقى عايز اعيش عايز اعمل كل اللي في دماغي عايز الفتن اللي قدامي دي اعيش الدنيا مليانة حاجات وانا بني ادم ولحم ودم بتتعامل مع ربنا كده والله في ناس كده بتتعامل بالمنطق ده ربنا قال ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله وقفوا قدام ربنا كذابين يقولوا له والله يا رب ده احنا كنا كويسين ده احنا بتوع انا كده كويس ده احنا بتوع تمام انا خير منه ده احنا اللي كنا الحمد لله بنصلي والله ربنا ما كنا مشركين قال الله انظر كيف كذبوا على أنفسهم يا كذابين وضل عنهم ما كانوا يفترون اوعى تبقى كذاب والعلماء قالوا لنا الكذب ثلاث كذب بالأقوال وكذب بالأعمال وكذب بالأحوال في واحد كذاب ده اسهلهم بتاع اللسان ده لان الناس هتكشفه يقول لك فلان جه وما فلان ما جاش يقول اي اختراع اي اشاعه فبعد شويه بان ان هو كذاب ده على لسانه انما في كذب بالاعمال بيقول حاجه وبيعمل عكسها لما تقولون ما لا تفعلون يكلم يقول لك حاجات يا سلام ويقعد يدي دلوقتي محاضرات في فضل الخير وحسن الخلق والعمل والدين النصيحة ويعمل قد كده وعملوا عكس كده خالص فكذب بالأعمال واحد تشوفه بيصلي يا سلام على الخشوع يا سلام بص الأخ ده وهو قلبه خراب فكذب بالايه بالاعمال او كذب بالاحوال حاله مخالف تماما لعمله واحنا عايزين قول وعمل وحال فاول حاجه ايه اصدق الله في كلامك اصدق الله بعملك اصدق الله بحالك هتقول لي ما هي مش سهله كده انت جاي تقول لنا كلمتين ما احنا عارفين ان الصدق اهم حاجه في الدنيا بس الصدق ده مش سهله كده مش كلمتين هتقول لنا تقول لي في الاقوال والاعمال والاحوال يجوا ازاي دول اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه اللي هو حاله ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه أول طريق الصدق أمسك عليك لسانك اسكت شوية اسكت شوية اسكت شوية من صمت نجا فليقل خيرا أو ليصمت إن الرجل لا يتفوه بالكلمة من سخط الله لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار سبعين قريفة وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ممكن تسكت شوية بالذات في الزمن ده بالزمن في الزمن اللي احنا فيه ده لأن كل واحد مننا في زمن الثورات بشكل عام بيبقى عنده روح تمردية احنا دلوقتي مش بنقول صح ولا غلط بس بنقول مشاكلها الايه الايمانيه انا متمرد على اي حاجه على اي حاجه حتى على الثواب ومن هنا بتبقى مشكله تعرف تاخد بنصيحه النبي صلى الله عليه وسلم لعقبه بن عامر حديث في الترمذي وقالت حسن صحيح لما قال له النبي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم من نجاه فقال في ثلاث املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك اصدق في لسانك بتحري الصدق يعني ايه يعني ايه يعني حضرتك تقعد تبتدي ت... كل ما تتكلم بكلام تقعد يبقى عندك رقيب من نفسك على نفسك الكلام ده الكلمة دي صح ولا غلط الكلمة دي صدق ولا كذب لا يعني عادي يعني مفيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها ايه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد لا ابتدي اخد بالي من كلامي قوي ان انا ما, ما اقولش الا الخير وان انا اتحرى عشان كده النبي في الحتة دي تحديدا صلى الله عليه وسلم قال ايه في العمل ده بالذات ما قالهوش في الصلاة ما قالهوش في الزكاة ما قالهوش في الحج ما قالهوش في بر الاهل ما قالش كده انما قال في دي بالذات وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا عايز تبقى ابو بكر هو ده المكان الطريق للصديقية اصدق وتحرى الصدق في كلامك في أعمالك في أحوالك فالسكة فين محتاجة مجاهدة محتاجة مراقبة محتاجة ان انت تقعد تشحن نفسك في المعاني دي كتير وتقرأ في أحوال السلف في حفظ اللسان كثير اقول لك على حاجة تعملها على طول انا بحب الكلام العملي جيب كتاب صغير كده ممكن تلاقيه على النت لو عايز تنزله او هتلاقيه في المكتبات كده اسمه آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة بتاع الشيخ سعيد القحطاني واقرا فيه آفات اللسان وافهم ازاي ان انت تتحفظ من ذلك وتبقى فعلا حفيظ حافظ للسانك دي البداية فمحتاج ان انت تبطل غيبة وتبطل نميمة وتبطل خوض في الباطل وتبطل لغو انت مش عايز تبقى من المفلحين بص ربنا يقول ايه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم دي اعلى حاجة دي العماد الدين ده واعلى المقامات ده مقام الخشوع اللي النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم انه علم النبي سماه علم وقال انه من اوائل العلوم التي تندرس علم الخشوع الخشوع قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن كأن مفتاح الصلاة فين الخشوع في الصلاة المفتاح ايه بلاستر على فمك والذين هم عن اللغو معرضون اسكت ما تنطقش عادي يعني عايز افضفض عايز ابحبح عايز اتكلم عن اللغو معرضون ايه ده ايه ده ايه الكلام الفاضي ده ايه القعده اللي ملهاش لازمه دي كلام فاضي في كلام فاضي عملنا ايه يعني استفدنا ايه النهارده من فل... الفريق الفلاني كسب الفريق العلاني ولا مش عارف مين عامل ايه في ايه في السياسه ولا ايه في ايه استفدت ايه النهارده والله ما استفدت حاجه البس ود واتمرر وما عملتش حاجه عن اللغو معرضون كده تبقى من المفلحين كده تبقى انت من عمال الاخره كده تبقى انت مركز انما واحد مش ولا على باله خالص المعاني دي ليس من المفلحين والعياذ بالله يبقى هتبطل غيبة هتبطل نميمة هتبطل خوض في الباطل هتبطل كذب هتبطل لغو كده تبقى انت رايح السكة سل... سليمة ستريت رايح في طريق اخره معروف يبقى اول حاجة كانت ليه الصدق تاني حاجة عد معايا بقى كده انا بحب كل مرة ايه اديكم خطط مرة فاتت كنا هنا في اوسنا اديتكم الخطة بتاعت 5 4 4 المرة دي هنعمل خطة ثانيه كل مرة بنغير في في التشكيل آه لازم نعمل حاجة جديدة يعني التشكيل الجديد بقى يبقى 7 4 انا مالي بقى هو طلع كده هتشوفوا 7 4 دي تطلع ازاي عد معايا اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ كويس بعدين على طول كانت المدثر بعدين على طول كانت المزمل من حيث الصور اولها كانت ايه اقرأ العلق وبعدين القلم وبعدين المزمل بعدين المدثر بعدين الفاتحة ايه الفايدة يعني اصل دول بيقولوا المنهج المنهج لو فهمتهم وطبقتهم خلصنا الموضوع ونروح ايه الموضوع عد معايا في المدثر قال سبع حاجات اللي يعملهم يتأهل إيمانيا لمقامات التعبد اللي جت بعد كده في المزمل يعني ايه يعني ايه يعني لو انت عملت السبعة اللي هقول لك عليهم دول وخدت بيهم تبقى انت كده عملت اللي ربنا قال عليه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين العلماء قالوا على قدر الاستعداد يكون الامداد انت مستعد كويس يبقى تمام فاحنا دلوقتي في التمرين الوقت ثمين فعليك بالتمرين الوقت ثمين خلاص شهرين فعليك بالتمرين اتمرن بقى هنمرن بايه سبع حاجات ايه هم واحد قم ما هي أيها المدثر قم قم دي علو الهمة اثنين فأنذر اللي هي ايه الخوف ثلاثة وربك فكبر تعظيم الله أربعة وثيابك فطهر تطهير القلوب خمسة والرجز فاهجر التخلص من رواسب الجاهلية ومن العادات السيئة ولا تمن تستكثر إياك ورؤية العمل سبعة ولربك فاصبر لو عملتهم أشرحهم لك بسرعة لو عملتهم يبقى هم دول خطة رجب وشعبان سبع حاجات هم نقولهم مع بعض واحدة واحدة قم يا عم انت لسه نايم يا عم انت لسه نايم انت لسه نعسان انت لسه ما فقتش ألم يعني هو ما قالش الأوان بقى انت هتقعد كل سنة كده وكل سنة اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ويعد رمضان وما خدتش ثمرة رمضان ويبقى رمضان الجاي وعليك خير طب ولو ما جاش اللي جاي وعليك خير تبقى ايه يا مناس وآية من آيات ربنا على مدى السنين اللي فاتت واحلف بالله على ذلك كتير جدا إخوة لينا ويبقوا معانا ويجوا في شعبان بالذات وقبيل رمضان بأيام ويقبض يعني نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة كان بلغ يوم في رمضان وياما ناس كانت آيات قبل ست سنوات كنا في أول ليلة من ليالي رمضان ورحت أصلي في مسجد في مدينة نصر عندنا في القاهرة ولقيت بعد الصلاة هيصة وجلبة والشباب بيتلموا عليا في عم قال لي أبو فلان أخ من إخواننا الطيبين مات دلوقتي أول ليلة مات آه إيه الحكاية قالوا لي يلا نطلع على ايه على على الولد هناك في حالة يرثى لها ووالده و و و. الراجل بني عمارة وتحت العمارة زاوية صلى بفضل الله عز وجل تراويح فهم ما كانوش بيصلوا في المسجد ده بعد كده تهجد فالناس راحت جم قالوا له يا عم الحاج احمد تيجي الليلة دي نبتديها ونصلي كمان تهجد فبص في الناس يعني نصلي يا جماعة يعني نبتدي من الساعة واحدة كده نصلي نصلي اه نصلي طب قال لهم خلاص توكلنا على الله انا اطلع انام لي ساعتين وربنا يكرمنا ونكمل الليلة دي بعد ما أدى قيام أول ليلة من ليالي رمضان طلع دخل أوضته مات مات فجأة كده ما كانش بيشتكي من حاجة بقول لك كان مصلي مع الناس كان لسه مخلص وقايل لهم هنصلي تهجد ومات هكذا بص بقى حسن الخاتمة الجميل ده انا عملت عليه محاضرة اسمها احسن خاتمة ليه وقفنا على مع غسل بفضل الله عز وجل غسلناه تاني يوم الصبح فوانا داخل على الغسل لقيت الناس اللي بيعيط واللي بيعمل عادي يعني في كذا بس اخوة خدوني على جنب قالوا لي شفت اللي حصل والله العظيم آية يا شيخ اقسم بالله العظيم آية في ايه يا ابني قال لي اقسم لك بالله اخ اللي قال لي اخ اسمه يحيى عشان يعني بال- بالرواية وبالسند يعني واخ تاني اسمه مروان قال لي اقسم لك بالله احنا امبارح عارفين بي- بي- بيلينوا بيبقى فيه تليين كده فلينوه فكان حاطط ايديه كده يعني حطوه له ايديه وعاملين ايديه كده فالايدين هما الاخ بيقول لي انا بنفسي انا اللي ملينه عامل ايده كده صبح الصبح والله ومحدش قرب من ناحيه حاجه عشان ما تقعدش تقول لي دي افلام الخيال العلمي ها لو صباعه عامل كده قعدنا على الغسل نتنف فيه صباعه ما بيتنيش اتكفن كده اتكفن صباعه عامل كده يعني مش حتى مش كده يعني مش بسيط لا مشدود على الاخر على هيئة التشهد هكذا بص يا جماعة له حسن خاتمة ازاي شهدوا اول ليلة في رمضان اول ليلة وقبضوا على ذلك ولعله ظفر ب- في كل ليلة عتقاء خد اول ثمرة وكفاية كده يلا بقى شفت حسن الخاتمة دي يا سلام يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب ارزقنا حسن الخاتمة فهو ده انك تتمنى توصل لدي فانت لسه نايم انت مش فاهم يعني ايه رمضان قم رمضان محتاج شغل محتاج ناس عندها قدرات ايمانية فائقة ناس هتقدر تصبر على صلاة وصيام وأعمال بر وحسن خلق ولو جاءك إنسان واستفزك إزاي تبقى حاسس بمعنى إني صائم معاني محتاجة تأهيل قم مضى زمن النوم يا خديجة خلاص فأنت تبتدي تدي نفسك كرابيج اللي هي بتاعت شحذ الهمم اللي هي ايه اللي هو كلام انس بن النضر لما فاتته غزوة بدر قال لئن اشهدني الله المشايخ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرين الله ما اصنع شايف الكلام ال- اللي يخلي الدم يغلي ده والله لاكون موري ربي انا قد ايه بحبه دي الناس اللي اتعلمت معنى الصدق عشان كده ابتديت بيه فهيظهر الصدق ده فين في علو الهمم قال ابن النون علامة العبد المخلص لله بذل المجهود في الطاعة طب هقول لكم على حاجة وانا بحب اتكلم على العباد المعاصرين كنت من عشرة ايام بالظبط في ندوة كانوا عاملين معتكف في مكان ما في القاهرة فاتكلمت على احوال العباد في الطاعة واتكلمت عن الناس اللي اعرفهم ممن رأيتهم بعيني رأسي وهم شغالين في عبادة ربنا ازاي الاخ اللي قدامي قدامي ختم 16 ختمة في رمضان والشباب اللي بفضل الله عز وجل ياما صلوا مئات الركعات وي وي وي وي فشفت ورقة نازلة من عند الأخوات وكأن ربنا أراد أن أنا أشوف والورقة بتقع وجات لي الورقة دي قدامي وما كانش حد تاني بعت ورقة فتحت الورقة أخت بتقول والله من باب وأما بنعمة ربك فحدث أحسبها كذلك والله لقد ختمت في رمضان ختمتين كاملتين في يوم وبلغ بي الأمر أن وصلت أن قرأت في يوم وليلة اثنين وستين جزءا يا عم قوم وانتوا شباب قاعدين نايمين في الخط الحريم اهو قاعدين يلمسوكوا كتاف وانت لسه نايم في الخط ولسه قاعد بقى تقول لي ومش شرط واصلي طب يا عم عمر الوقت انا عايزك تعمر الوقت مفيش ثانيه تضيع منك في غير طاعه الله لو انت بجد بقى فاهم يعني ايه علو الهمه في طاعه الله لو انت راجل بجد في سكه ربنا بجد انت مش هتتفتح لك في القرايه انت عم الحاج فلان ربنا يا رب يكرمك ونسال الله عز وجل لنا ولك حسن الخاتمه طب ما يا ابني انا مش هقدر على الكلام ده خالص ماشي حضرتك ممكن تكون عبوديتك عبوديه الذكر اعرف راجل عنده دلوقتي 70 سنه اعرفه ورده في اليوم والليله 70 الف استغفار امسك كده وهتلاقيها سهله مش صعبه امسك عداد من العدادات الموجوده دي ها عداد التسبيح ده واقعد كده ما تعملش حاجه انك قاعد لك ثلاث ساعات بتستغفر استغفر الله استغفر مفيش كلام كده ولا كده تخش المسجد تقعد من العصر للمغرب مثلا اعتكاف وتقعد في استغفار وتسبيح وتهليل وتحميد اسهل عباده اهي السلف كانوا كده أبو هريرة كان يستغفر يسبح في اليوم سنتي عشرة ألف خالد بن معدان يروى عنه والأثر في السير أنه كان كثير التسبيح حتى أحصوا له أربعين ألف تسبيحة في اليوم والليلة فلما كان على غسله رأوا أصابعه كرامة له تتحرك على هيئة التسبيح بعد ما مات ايده بقت تعمل كده اقروا الكلام ده في سير اعلام النبلاء بقى كده ايه بقى عايز اكتر من كده ابو الدرداء كان يستغفر في اليوم مئة الف مرة احنا ما بنعدش على ربنا بس الفكرة ان انت شغال مركز مش بتضيع وقت ان الثانية عندك بتساوي تعالى كده لو طلعت لك عداد التسبيح وقعدنا كده في دقيقة هستغفر 100 مرة دقيقة دقيقة يا راجل ده احنا بنقعد بالساعات تضيع والشباب بقى بالذات اخبار الفيس ايه يا شباب ادمان الفيس يا شباب ده لازم كده كل يوم وكل ليله كده تقعد لك تاخد لك الوجبه الساعتين ثلاث ساعات دول انا كنت لسه بحح بقول للشباب مستحيل في اعتكاف اعرف اشيل التليفون من الاخوه مستحيل ليه الماء والهواء ايه حرام ما ينفعش مستحيل لازم يهرش على طول يطلع بتاعه حصل ايه بقى التحريم مولع في حاجه حد واقف قدام اي حاجه بيعمل اي حاجه الدنيا مش مولعه كده مفيش شغل يا رجاله عايزين شغل وايه بقى مين عمل مين في ايه بقى وايه اخبار بقى الاخوان والسلفيين والمش عارف بتاعتين والبتاع ايه وشفت بقى الشيخ منين عمل ايه في ايه وشفت بقى البتاع ايه وايه رايك انت بقى في مرسي وايه رايك في... يا حلاوتك هو ده القصه ده ان شاء الله اللي هيدخلك الجنه ان شاء الله لما تقف قدام ربنا ما... هيقول لك عبدي عملت كذا كنا نعمل ايه يعني كنا بنشوف الوضع اللي في البلد ما قلتلكش ما تشوفش الوضع اللي في البلد بس يعني هو ده اللي هتتسئل عنه اه سئل اشوف بقى الموضوع ده كان فيه ايه هو ده اللي هتسال عنه يعني هيسالك بقى اسئله المصير اول سؤال في القبر من كان رئيس جمهوريتكم محمد مرسي هو ده سهلة اهي وحصل وجرى وجرى وجرى وجرى وجرى وجرى وجرى هي دي اللي انت هتعدي بيها خلاص كده خدت السؤال الاولاني هتتسأل من ربك هو ده فشوف اللي في قلبك شوف اللي في قلبك وما تنشغلش عن المالك بالملك لا تنشغل عن المليك المالك الملك بالملك انشغل به فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس قم علو همة اتنين فأنذر وما قالوش فبشر على انه ايه دعوة النبي كده صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعنا الله بإذنه وسراجا منيرا قال لك أصل ما فيش حاجة بتحركنا ما تجيب من الآخر غير الخوف أنا قاعد بقول لك إيه وفي في الجنة حورية اسمها العيناء يا عيني يا سيدي آه والله حاجة تفتح النفس يا شيخ والله ربنا يمن علينا ويكرمنا إن شاء الله تبقى فرحان خارج فرحان لكن ممكن تقعد تعمل في معاصي برضه لو ما فهمتش الدرس قوي انما بقى لما اجي اقول لك والله ماليش دعوه ربنا اللي قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به عارف يعني يعني لو خنت هتتخان يعني لو غدرت هيتغدر بيك يعني لو كذبت هيتكذب عليك مش النبي كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال ربي أعوذ بك أن أذل أو إيه أذل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي كأنهم مرتبطين كما تدين تدان أنت وما تشاء هي ماشية كده القانون ماشي كده اللي بيعمل سوء هيجزى به إلا إذا تاب من قريب انت حمل البهدلة يعني ايه؟ شاب بيحب في واحدة في نصاص الليالي حلو اعمل اللي انت عايزه وبعد كده هيتجوزها ولا مش هيتجوز غيرها تحب ان شاء الله تلاقي اختك بتعمل نفس اللي انت بتعمله او انك تلاقي بنتك لما تكبر بعد كام سنة تلاقيها عملت نفس اخطائك ولما يجي يقولوا لك فضيحة تفتكر على طول طب ما انا كنت بعمل كده ايام شبابي تحب تاخد من نفس الكاس اشرب براحتك براحتك زي ما انت عايز اللي حت... هتعمله هتشرب من كاسه كما تدين تدان والله والله هذه سنة الله في الأرض أن الجزاء من جنس العمل من يعمل سوءا يجزى به كما تدين تدان عارفين قصة دقة بدقة ولو زدت لزاد الصقة آه هي دي بالظبط اللي هو ايه الناس اللي مش عارفينها بسرعة كده يعني راجل عنده شوية قماش وراجل طيب جدا وتاجر امين جدا كل يوم تدخل النساء تشتري من عنده القماش آه يديهم ويعمل وراجل طيب ومراته في البيت ست عفيفة محصنة بيجي لها كل يوم سقة بيحطوا قربة المية على الباب وبعد كده يمشي يسيب لها لها 10 دقايق ولا حاجة تفضي القربة تحطها فاضية الراجل يكون معدي يلاقي القربة الفاضية يعدي كل يوم كده في يوم من الأيام دخلت واحدة جميلة عليه فأول ما دخلت اتفتن بيها فحطت ايديها على القماش فمسك ايديها هو ما كانش بيعمل كده فالست نهارته ايه ده وهو ارتبك انا اسف انا ايه اللي عملته ده انا مش قصدي اه وقعد يعيط رجع البيت فدخل على مراته قال لها بص انا هعترف لك انا مش ه... انا تعمل مالك يا ابو العيال ايه اخبارك الموضوع ايه الوضع كذا كذا كذا انا كل يوم بعمل كذا وكذا النهارده حصل كذا وكذا وكذا ومسكت ايديها فضحكت المراه وقالت كل يوم السقا بيعمل كذا كذا كذا كذا النهاردة خرجت علشان اصلا اخد القربة لقيته في وشي واول ما خرجت راح ماسك في ايديا دقة بدقة ولو زدت لزاد الصقة انت عايز بقى لو زدت لزاد الصقة خلاص من نفس الكاس يعني انت قاعد بتتفرج على مواقع اباحيه الشباب بقى اللي معانا خلاص عادي خالص لما تلاقي ولادك كده لما تلاقي مراتك يا اللي عندك دم بقت بتعمل كده ومن وراك وساعتها هتفتح بقى تقول ايه؟ هتقول لك ما احنا في الهوا سوا يا جميل هتبقى ساعتها راجل هتبقى ساعتها عندك غيرة هتحط راسك في الأرض لأنك بقيت ذليل للمعاصي دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة قم فأنذر خاف من عقوبات المعاصي خاف إن أعمالك اللي أنت مغرور بيها ما تكونش مقبولة الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون خاف من سوء الخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم خاف أن تسلب الإيمان عندها خاف من فتن القبور وإن الناس يفتنون في قبورهم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ويضم عليهم القبر ضمة حتى تختلف منها أضلاعه إن كان فاجرا كافرا أنت مش حمل ده والله أنت ما حمل ده بس انت اللي مش عايز تركز في الكلام ده وبتنفضه طول الوقت خلاص مش هو الكلام ده الكلام ده وحش والكلام ده بيخنقك وانت عايز كلام حلو كده وعايز كذا براحتك عيش يا عم واقعد اضحك وتبسط ونقضيها لهو ولعب وهي الدنيا كده انما الحياة الدنيا ايه بقى ربنا قال اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قوم انت مش حاسس بالوقت انت بقى عندك كم سنة انت عندك كم سنة وانت عندك كم سنة وبقالك قد ايه في السكة دي مع ربنا وناقصك كام سنة في الدنيا دي هو انت لسه ما استوعبتش الدرس هو انت لسه عندك طول امل انت فاهم ان طول الامل ده هيخلص لما هتبقى انت كام 40 لما هيبقى 50 خلاص لما هيبقى 60 خلاص لما هيبقى 70 خلاص والله العظيم ابدا النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب كبير قلب الشيخ الراجل اللي بقى عنده 60 و70 و80 سنه قلب الكبير شابا في حب اثنتين حب الدنيا وطول الامل طب هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير قلب الشيخ رجل كبير في السن شابا في حب اثنتين حب الدنيا وطول الأمل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم مربع وعمل سهم والسهم ده بيقطعه خط آخر والسهم معدي المربع ده طالع براه قال هذا أمل العبد والخط اللي بيقطعه قال هذا أجله فأمله أكبر من أجله يعني تقعد ايه عندك ولسه وعايز وعايز ومش هتحقق كل امانيك في الدنيا لانها دار دوار دار زوال دار فناء فدي المشكلة المشكلة ان انت لازم تبقى عامل حسابك قوي للمصير الى الله المصير الى الله الرجعة ان الى ربك الرجعة انت مش خايف انت مش خايف من لحظة اللقاء ربنا بيقول انك كادح الى ربك كدحا ف فملاقيه لما هتقابله هتودي وشك منه فين لما هتشوفه هتمل عينيك منه ولا هتستحي او هو سيعرض عنك ولن ينظر لك انت مين فيهم قم علو همة فأنذر خاف خاف من سوء الذنوب وعقوبات المعاصي خاف من أن تكون أعمالك الصالحة غير مقبولة خاف من سوء الخواتيم خاف من فجأة الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة فجأة الموت خاف من أول منازل الآخرة القبر وما أدراك ما القبر وما فتنة القبر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر خاف من لحظة اللقاء مع رب العالمين من الحشر والميزان والصراط خاف من مشاهد يوم عظيم يوم عصيب لو الكلام ده على بالك هتتحرك علامة الخوف ايه علامة الخوف اللي مش مرضي الخوف نوعين في خوف بيسموه في علم النفس الفوبيا اللي هو الهلع اللي هو ربنا قال فيه ان الانسان خلق هلوعا انا هموت انا هموت انا مش هعمل انا مش قادر اعمل ويتكتف ويتعمل ويتشنج ويبقى مش عارف ايه انتوا جبتوا لي خنقه انا ك- كله كده قبر قبر ونار نار وبتاع لا انا مش ده بيبقى ايه ده ده اسمه هلع وده اللي مش عايزينه احنا عايزين انهي خوف الخوف الذي يستفزك للعمل اللي هو ايه قوم احسن يحصل كذا وكذا وكذا اللي هو واحد يقول لك يا عم ايه انا اروح اصلي واعمل واسوي عشان ربنا يبارك لنا في الرزق لانه عارف ان عقوبه الكلام ده ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه هسالكم سؤال وما تزعلوش من السؤال مع جرأه السؤال بس سامحوني فيه تزني تحب تزني لا ليه لا ليه انت راجل لحم ودم والفتن على الأشد وبتحتاج ببشريتك إلى امرأة وجات لك واحدة وقالت لك هيت لك لا ليه عارف لا ليه لا ليه عشان انت خايف تتعاقد اللي هيخليك تقول لا قبل اي حاجة تانية قبل تعظيم ربنا وقبل وقبل وقبل لا دي لا طب تبص على واحدة متبرمة انت عارف بقى يعني الموضوع شائع اشمعنى دي ماشي ودي ودي اه اشمعنى دي لا ودي اه اشمعنى عشان دي انت خايف من عواقبها لان قالوا لك والكلام ده صح ان الزنا دي تمحق تمحق البركة وتمحق الرزق والزنا ده يوديك في ستين ألف تريليون مصيبة عندنا حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه ان عابد والقصة صحيحة واوردها الشيخ الالباني في صحيح الترغيب صححها في صحيح الترغيب ان ابن مسعود رضي الله عنه قال مما أصاب ومما عرف من أخبار بني إسرائيل أن عابدا من عباد بني إسرائيل عبد الله سبعين سنة سبعين سنة ثم فتنته امرأة فزنى بها وفجر بها سبع ليالي سبعين سنة وسبع ليالي ثم عاد له عقله فصار يهيم في الطرقات اتجنن انا ازني انا اعفي المصيبة السوداء دي انا اعمل كذا حتى ضل الطريق فكانت معه كسرة خبز مع رغيف فاحتاجها فقيران فكسر لهذا كسرة ولهذا كسرة ثم مات فوزنت أعماله سبعين سنة طاعة وسبع ليالي زنا فرجحت السبع ليالي ووضع الرغيف في كفة مع السبع ليالي فرجح الرغيف فتاب الله عليه لولا الصدقة كان راح بس القصة سبعين سنة سبعين سنة راحوا في سبع ليالي راحوا راحوا حبطت أعماله فتزني لا أو هنا ده بقى اللي أنا عايز أجيب لك بيه رقم ثلاثة احنا قلنا رقم واحد علو همة رقم اتنين الخوف اهو ده بقى رقم ثلاثة وربك فكبر لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من اذنبت في حقه لو انت كده انت معظم امر الزنا فبتقول لا طب يعني هو إطلاق البصر اللي عادي هو أكل الحرام اللي عادي هو ال- الكذب اللي عادي الغيبة اللي عادي هو عقوق الوالدين اللي عادي هو قطيعة الأرحام اللي عادي ما كل دول كبائر وكل دي مصايب وكل دي ذنوب واوعى تحقر الذنب وتقول لا عادي لأنك أذنبت في حق الجليل العظيم وربك فكبر دين أول أمره الله أكبر إن ده للصلاة ما كانش ليه يا مسلمين صلوا قوموا صلوا اي حاجة بقى يعني ان ده يبقى كده يطلع الراجل يقول ايه أي صلاة العصر وجبت يلا يا جماعة كله يجي عشان نصلي يبقى ده الاذان يعني ولا حتى هيا الى الصلاة هيا الى الصلاة مفيش كده امال ايه الله اكبر عشان الهتاف ده يزلزل قلبك الله أكبر تلاقيها بتاخد روحك الله أكبر ترجك تزلزل الدنيا وتزلزل أسوة قلبك تكسر الحجارة اللي على القلب الله أكبر عشان كده النبي علم الصحابة كده قال لهم يوم أحد يوم ما أبو سفيان قعد يقول إيه اعلوا هبل اعلوا هبل هبل اللي كسب النهاردة هبل اللي كسب النهاردة قال لهم ألا تجيبونه مفيش حد منكم هينطق مفيش حد عنده مروة مفيش حد عنده غيرة قالوا يا رسول الله ما نقول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال قولوا الله أعلى وأجل فأعلى من شهوتك وأعلى من دنيتك وأعلى من مزاجك وأعلى من كل ما تفكر فيه الله أكبر اسمه الكبير اسمه المتعال اسمه الأعلى عشان تبقى أنت أعلى يا عبد الأعلى اعلى اعلى السورة اللي ذكر فيها اسم الله الأعلى اللي هي سورة الأعلى آخرها ايه أولها ايه سبح اسم ربك الأعلى آخرها ايه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عارف ليه عشان الدنيا اسمها دنية عشان بتجيبك الأرض وعشان تعلى تعلى فوقيها إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها وربك فكبر أربعة وثيابك فطهر إيه ثيابك فطهر جمهور المفسرين كما يقول ابن القيم على القول بأن الثياب هنا القلب عايزين القلب يبقى طاهر سامحني قلبك طاهر ولا نجس هو القلب بيتنجس آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله آنية من الأرض وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها وألينها كباية قلبك زي الإزازة دي ممكن يتحط فيها نقطة نجاسة تجد تجد ان الماء اللي جوه ده ما بقاش يصلح لازم تهريقه لازم تكبه انه نجس فساعات كده القلب من جوه يبقى فيه نجفات فقلبك طاهر ولا نجس انت محتاج تطهر قلبك وافضل مطهر للقلوب اسهل شيء الاستغفار قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا إلا ونكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه وثيابك فطهر تطهره بإيه؟ بالاستغفار بس ثلاث حاجات بسرعة نقولهم عشان صوت العشر كنقاط والرجز فاهجر انت لو عايز تستعد صح ما ينفعش الحاجات اللي بتشدك للمعاصي تبقى في حياتك صاحب السوء مكان السوء اللي في حياتك اهجر اهجر بينك وبينه جدار عازل اهو ده بقى الجدار العازل الشرعي جدار عازل بينك وبين هذه الرواسب وهذه الآفات السكة دي انت لو كلمت فلان ده هيفسد عليك حالك لو رجعت تكلم فلانة دي هتضيع اهجر كل النجس والرجز الأشياء القبيحة دي اللي كانت في حياتك اهجر لو بتحب ربنا لو صادق مع ربنا مرة واحد كان كده كان بيوصلني في الندوات وبتاع اخ طيب بس اتفتن واحدة كلمته في التليفون فلان لا مش فلان طيب انا اسفة مش عارفة ايه ايه الا في حاجة اصلا انا وقع في مشكلة كبيرة ايه المشكلة اصل الموضوع كذا كذا كذا كذا آه انت مين آه وقع ف وبيقول لي اصلها طيبة قوي ومش عارف ايه وظروفها ايه وعمل ايه المهم صاحبنا بدأ ايه بدأ يتكلم معاه في التليفون جه كلمني فقال لي الموضوع كذا كذا كذا كذا وانا ضايع وانا عامل ومساوي قلت له خلاص دلوقتي وكنا قبل دخول لندوة امسك يلا الشريحة دي ترميها يا اما تشيل كل الأرق- رقمها من على تليفونك قال لي حافظه اجيبها كده كده وبعد شويه قال لي اقول لك على حاجه كلمها انت قلت له صلاه النبي احسن فشويه عمل ايه بقى ده دخل واديته فوق دماغه في الد- في الندوه يعني خدهم هو فاهم ان الكلام ليه وبعدين جالي بعدها باسبوعين يبكي بكاء النساء اتفتن وراح قابلها وبقى كان ح- الامور كانت هتبقى تتطور لان البنت عندها م- مشكله قد كده والبنت مش وحشه لكن مفتونه ب- بوضع اجتماعي صعب اهلها مش عارف ايه وايه وايه وايه, وإيه. وصاحبنا كان هيروح في 60000 سلامه عارف ليه؟ لان احنا بنقول له والركز فاهجر شيل الرقم اصلها طيبه اصلها حنينه أصل... يا ابني الركز فاهجر طب مين يقف جنبيها؟ ما بلاش دلوقتي يعني يا كسر قلوب العذارة الشغل ال- التعبان ده ما خلق ما لكش دعوة انت ربنا هيأيد ليها ناس ه- كذا عشان ما هجرش كان هيتفتن فتنة بس ربنا نجاه في النهاية والرجز فاهجر وبعد ما تمشي لك يومين ثلاثة حلوين كده ما تقعدش تمن يعني أقبل الأيادي والأقدام ما تمنش على ربنا بالعمل احنا كويسين انت جاي تقول لنا الكلام ده ليه احنا الحمد لله تمام احنا مركزين احنا كويسين احنا بنعمل شغل كويس ولا تمنن تستكثر ده احنا كلنا ما نساوي شيء ما عبدناك حق عبادتك ما تبصش قوي على نفسك ما تحسبش ان انت حاجة وما تبصش قوي يوم ما تمشي لك يومين صح ان انت ب- بسلامتك بقيت الحاجة يعني يا سلامتي انا عشان ما حدش يزعل مني سلامتي انا اللي بقى حاجة يعني ولا تمنن تستكثر واخيرا ولربك فاصبر انا ولربك فاصبر دي انا عايز بس افهمها لك اقرب لك المعنى عارف ولله المثل الاعلى يعني ايه انا دلوقتي هتكلم علينا احنا مش على ربنا عشان محدش يقول لي فلا تضربوا لله الامثال انا عارفكم اصلي الموضوع مش كده دي مش تبعها عارف يعني ايه اللام بتاعت ولربك دي يعني لاجل ربك عارف لما اقول لك انا عشان خاطري استحمل ايه رايك عشان خاطري معلش اصبروا معايا شويه عشان خاطري بس احنا هنضيف عندكم النهارده اصبروا بس خمس دقايق هنقوم نصلي عشان خاطري عشان خاطري لو ليه عندكم خاطر عشان خاطري ممكن تستحمل خمس دقايق بس لله حاسس الاحساس ده تعمل ايه لو جه حد غالي عليك وقال لك عشان خاطري استحمل شوية عشان خاطري استناني شوية عشان خاطري تعمل ايه ده غالي عندك آه يا سيدي ده عشر دقايق ساعة للصبح لما ربنا يقول لك ولربك لأجل ربك حبيبك سيدك مولاك قرة عينك ربك اللي الخير كله اللي انت فيه منه ربك حسس ولربك ربك فاصبر السكة هتبقى صعبة والكلام اللي انا قلته ده هيحتاج منك انك تجاهد في الله حق جهاده بس هيقول لك وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم ده من عليك بالاسلام ده اكرمك افضل اكرام ولقد كرمنا بني ادم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ده أنت غالي قوي ده أنت عالي قوي ده أنت ربنا بيقول عليك في القرآن أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فلربك اصبر لو عملت السبعة دول يبقى خير استعداد من الآن إلى رمضان نحن عباد للرحمن إيه السبعة بقى بسرعة واحد بعد الصدق يعني هما كده ثمانية يعني الصدق خليناه لوحده كده الأساس العمود اللي هنقوم عليه بعد كده بقى السبعة أدوار واحد قم اللي هي علو الهمة اثنين فانذر اللي هو الخوف بيبقى أنواعه اللي احنا قلناها كلها ثلاثة وربك فكبر اللي هي ايه تعظيم ربنا أربعة وثيابك فطهر اللي هي ايه طهر قلبك والرجز فاهجر اللي هو ايه ابعد بقى عن كل الاسباب اللي توديك لسكة المعاصي وهو التخلص من كل اسباب المعاصي اهجر ستة ولا تمنن ما تبصش على نفسك قوي وما تبصش على عملك قوي وما تتقلوش قوي انت غلبان لو كل يوم بتستغفر مئة ألف زي ما قلت لك على الناس دي انت غلبان ما عبدناك حق عبادتك وأخيرا ولربك لأجل ربك اصبر أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه باقي الخطة بقى المرة الجاية وعليكم خير خلينا النهاردة بس خط واحد ما كملناش الخطوط الثانية واقفين على الدفاع نكمل المرة الجاية إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم